السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام إني بحلم إن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام وبحلم إن كل الأمة تكون في عفو ورحمة ويعني ولين يوسف عليه السلام وبحلم إن ربنا يمكن للأمة مرة تانية زي ما مكن ليوسف عليه السلام تعالوا نرجع لقصة يوسف عليه السلام وإخوة يوسف قدروا إن هم يحتالوا على سيدنا يعقوب مرة تانية عشان ياخدوا منه ابنه الثاني اللي هو بنيامين علشان يزدادوا كيل بعير عندما يذهبون إلى يوسف عليه السلام وصلوا طلعوا من فلسطين ووصلوا إلى مصر وهم ماشيين كان عندهم الحقيقة أدب عجيب جدا فاكرين البضاعة اللي كان يوسف بعتها معاهم هم, هم جايين من مصر من فلسطين المرة الأولى كانوا جايبين معاهم بضايع عشان يدوها ليوسف وياخدوا مكانها أكل لو حضراتكم فاكرين وسيدنا يوسف عشان يضمن ان هم يرجعوا له مره تانية راح امر الفتيان بتوعه الغلمان بتوعه ان هم يحطوا البضاعه اللي جابوها دي مع الايه مع الطعام اللي خدوه عشان لما يلاقوه يرجعوا فلسطين ويلاقوه يقوموا راجعين مره تانية يبقى كده يضمن ان هم ايه ان هم يرجعوا ده اللي حصل بالفعل ان هم خدوا البضاعه دي مره تانية ومعاها البضاعه الجديده اللي هياخدوها مكان الطعام الجديد ورايحين دي اول حاجه الحاجه الثانيه وهم مقربين على ارض مصر اول ما ابتدوا يخشوا ارض مصر يا جماعه راحوا مكممين افواه الابل ليه علشان الإبل ما تاكلش في أي أرض زراعية يملكها أي واحد مصري علشان ده مش من حقهم وده كان ورع شديد جدا جدا من أولاد سيدنا يعقوب المهم اللي حصل إن هم وصلوا إلى سيدنا يوسف عليه السلام ولما وصلوا إلى هناك القرآن بيصور لنا المشهد الجميل دوت احنا النهاردة الحلقة رقم 24 ومش عايز أقول يعني يعني أقول قدر الله ما شاء فعل الأيام عمالة بتجري في سرعة وكان أمنية عمري إن القصة دي ما تخلصش أبدا لأن فعلا بستمتع بستمتع بجد وأنا بتكلم وأنا بتحدث وبشرح سورة يوسف وأتمنى إن أشرحها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وأكيد كل مرة هنطلع منها عبر وعظات وأحكام جديدة جدا بفضل الله و يعني ربنا يبارك فيكم جميعا الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول والله لو يعني لو علمنا قدر سورة يوسف لأخرجنا منها أكثر من 100 فائدة أكثر, أكثر من 1000 فائدة عفوا أكثر من ألف فائدة وبالفعل يعني بعض الكتاب استخرجوا فعلا أكثر من ألف فائدة من سورة يوسف آه تعالوا نكمل مع بعض بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ولما دخلوا على يوسف قلنا ولما والثانية فلما ولما هنا دخلوا ببطء يعني ممكن يكون هو لما وصلوا أخر دخولهم شوية علشان برضو يشتاقوا لرؤيته وممكن يكون هم وصلوا ب يعني ببطء يعني حسب الظروف المهم هنا ولما ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آواه إليه يعني إيه يعني خلاه معاه طب خلاه معاه إزاي قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون يا نهار أبيض ده كده يوسف اتكشف عليه السلام كده خلاص وضح لهم ان هو يوسف وقال قدامهم إيه اني انا اخوك لا ما حصلش كده امال ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل ان هم ادوا له البضايع اللي هي جابوها معاهم ومستنيين عشان يحملوا بقى الاحمال بتاعتهم وياخدوا الاكل بقى والطعام عشان يوصلوه لاهلهم في فلسطين الدنيا كانت ليلت وكان لازم مضطرين ان هم يباتوا عشان يمشوا تاني يوم فيعملوا ايه فبدأ يوسف عليه السلام وهو خير من يكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فأراد ان هو يضيفهم عنده ويبيتهم طب هيبيتهم ازاي قال خلاص هم كام هم 11 ما هم 10 إخوة وجابوا بنيامين يبقى كده 11 فقال نبيت كل اتنين في غرفة فبدأ يختار طبعا الكبار انت وانت باتوا في الغرفة دي وانت وانت باتوا في الغرفة دي بيت الأربعة العشرة كل اتنين في غرفة يبقى راحوا في خمس غرف فضل مين في الآخر فضل بنيامين قال له طب انت لوحدك مش عايزك تبات في غرفة لوحدك كل ده مش عايز يوضح لا قدام بنيامين ولا قدام اخواته العشرة ان هو يوسف عليه السلام قال له ايه رأيك تعالى انت بقى وتكون معايا في غرفتي فأول ما دخل غرفته قفل الباب راح واخده في الحضن وقعد بالحضن وقعد يقبله وقال له إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يعملون دي كانت بتوضح يا جماعة بتوضح إن بنيامين نفسه كان بيعامل أسوأ معاملة من إخواته العشرة زي ما كانوا بيعملوا مع يوسف تخيل يا خبر أبيض يعني ده هم لحد الآن ما بطلوش سوء معاملة ما بطلوش لحد اللحظة ديت سوء معاملة كانوا بيعاملوا يوسف معاملة سيئة ورموه في البئر من 40 سنة وطول ال 40 سنة دولت عمالين بيعاملوا أخوه معاملة سيئة طبعا هتقول لي طب اخوه الصغير ده ده كان معدي ال 40 سنه بكتير اقول لك ايوه بس بالنسبه للتانيين التانيين طبعا سنهم اكبر بكتير واخد بالك فاخذه معه في الغرفه وبدا يقبله وقال له اني انا اخوك يوسف فايه فلا تبتئس بما كانوا اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون وقال له واتفق معاه اتفاق سري بين يوسف عليه السلام وبين بنيامين قال له انا هحتال حيله معينة علشان أخليك تفضل عايش هنا معايا وبعد كده برضه هنحتاج حيلة تانية ونخلي أبانا يعقوب يجي يعيش معانا هنا ونبقى كلنا تلمينا كعيلة واحدة وبرضه اخواتنا هيجوا معانا بس بعد ما اديلهم درس كده يتعلموا منه ان هم يبطلوا القسوه ديت وان هم يعيشوا ويشعروا بمعنى الاخوه والمحبه والالفه اللي لازم تكون بين الاسره الواحده. اتفق معاه؟ وقال له مش عايزك يعني تبوظ الخطه اللي انا عاملها انا هعمل خطه معينه وبناء على الخطه ديت انا بفضل الله هستطيع ان انا احجزك معايا هنا في مصر وتعيش معايا في القصر بتاع عزيز مصر اللي هو بتاع يوسف عليه السلام. يا ترى يوسف عليه السلام عمل ايه يا جماعه؟ الحقيقه كانت خطه جميلة جدا جدا وخطة خطيرة جدا استطاع من خلالها سيدنا يوسف عليه السلام ان هو يبقي بنيامين عنده في مصر ثم بعد ذلك استطاع ان هو يكمل الخطة الجميلة ديت ويلم شمل الأسرة مرة تانية في هذا القصر الجميل المنيف في أرض مصر قال جل وعلا فلما جهزهم بجهازهم ولما فلما هنا بقى ايه بسرعه هنا راح مجهزهم بقى جهازهم بسرعه ليه؟ هو محتاج ان هو ينفذ الخطه بسرعه شديده علشان تيجي اللحظه الجميله اللي يخلو فيها باخيه بنيامين ويقعد معاه من غير ما يكون اخواته مستعجلين او مسافرين او يحرموه من اخوه بنيامين فعلى طول قام امر الغلمان يلا بسرعه جهزوا لهم ايه؟ الاكل والحاجات بتاعتهم كلها وحطها لهم على الايه؟ على البعير وراح عمل ايه؟ جعل السقايه، السقايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني يعني عارف عارف عامله زي الصاع اللي بيعبوا بيه الاكل الصاع دوت كان من ذهب مرصع بالجواهر وكان بتاع الملك نفسه اكراما للناس اللي جايه تاخد اكل وشرب اكل من من مصر يعني ان الملك نفسه بدل ما يعبلهم مثلا في كوز او في صفيحه او غير ذلك اكراما ليهم الملك راح مد الصواع بتاع عبارة عن يعني صاع كده من ذهب مرصع بالجواهر قال إكراما للناس عشان يحسوا إن إحنا بنكرمهم ومش بنهنهم وإن هم مش جايين يشحتوا يعملوا لهم المكي... المكيال بالصاع دوت. راح سيدنا يوسف أخذ الصاع وأمر واحد من الغلمان أو هو بنفسه عملها الله أعلم وحط الصواع ودسه في المتاع بتاع أخوه بنيامين. إيه اللي حصل في الوقت ده؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه خد بالك بقى ثم أذن مؤذن ده واحد بقى من الناس اللي عايشين مع سيدنا يوسف واحد من اللي شغالين تحت إيديه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يعني إيه أيتها العير هي الجمال هتسرق لا يعني يا أصحاب العير يا أصحاب الإبل يا ناس يا مسافرين يا ناس يا اللي جيتوا تاخدوا من عندنا أكل وك... أنتوا سرقتوا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أولاد سيدنا يعقوب أول ما سمعوا الكلمة ديت بتوجه ليهم اتفزعوا وجم وأقبلوا وأسرعوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون إيه يا جماعة أنتوا بتتهمونا بالسرقة ليه هو أنتوا فقدتوا حاجة قالوا آه طبعا فقدتوا إيه ابتدوا يسألوا وخد بالك من جرأة أولاد سيدنا يعقوب دي تدل على ان هم فعلا يعني ايه يعني انت عارف دايما ايه صاحب الحق دايما جريء والإنسان اللي متهم دايما كده إيه أنت عارف بيأخر رجله ويقدم رجل يعني إنما دول قالوا وأقبلوا عليهم مش قالوا من بعيد كده وأنتوا فقدتوا حاجة يا جماعة لا راحوا لحد عندهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك المكيال بتاع الملك اللي هو من ذهب مرصع بالجواهر خد بالك بقى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم اللي هيلاقينا صواع الملك هنديله حمل بعير زيادة وأنا به زعيم يعني أنا أضمن له حمل البعير ده هديهوله هديهوله خبر أبيض ده الموضوع بقى دخل في الجد مع انها كل ديت كانت ايه كانت حيله بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين بنيامين ان هو قال له انا هدس لك الصواع في الرحل بتاعك وبعدين هخلي واحد بقى ايه يعني يدور ويبص ما يلاقيش الصاع وممكن ما يكونش اتفاق بين يوسف وبين آه، الراجل ده ممكن يكون راجل فجأة بيدور على الصواع عشان ي- يكيل لناس لناس تانية ما لقاش فمين اخر ناس كان له كان, كان لهم هم دول فراح ايه مأذن أم- مأذن يعني نادى راح منادى قال لا بس انتوا اللي سرقتوا الصواع وممكن ما يكونش في تدبير زي ما قلت لك بين يوسف عليه السلام وبين هذا الرجل قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين بيقولوا لهم والله العظيم انتوا ناس عارفين وأكتر ناس عارفين إن إحنا لا إحنا بنفسد في الأرض لا إحنا بنفسد في الأرض ولا عمرنا سرقنا طب إزاي أقسموا أقسموا على على علم غيرهم بمعنى إيه زي أقول لك إيه طب والله العظيم أنت عارف إن أنا إنسان كويس طب أنا إزاي أقسم بالله على حاجة عندك أنت مش عندي أنا يعني أنت واخد بالك أنا قصدي إيه يعني بأقسم على علمك أنت لا أنا أقسم على علمي أنا أنا بقول أقسم بالله إن أنا صادق لأن أنا عارف إن أنا صادق لما لما أقول لك أنا أقسم بالله إن أنت عارف إن أنا صادق طب ما أنت ممكن ما تكونش عارف إن أنا صادق إنما هم قالوا كده ليه؟ لسببين لو تفتكر أخويا وحبيبي وتفتكر, وتفتكر أختي الفاضلة إن هم لما سيدنا يوسف أمر الغلمان إن يحط لهم البضاعة بتاعتهم في رحلهم فرجعوا بيها قالوا لهم يا جماعة انتوا نسيتوا واديتنا البضاعة ديت مع ان احنا جبناها لكم المرة اللي فاتت مقابل الاكل فانتوا نسيتوا وحطيتوا لنا الاكل مع البضاعة فمعنى بيقولوا لهم ايه فاكرين ده احنا من امانتنا ومن صدقنا جبنا لكم البضاعه ولو ما كانش عندنا امانه ما كناش جبناها دي حاجه الحاجه الثانيه ولو تفتكروا واسالوا اهل مصر كنا مكممين افواه الابل عشان ما تاكلش من الزرع اللي موجود في ارض مصر عشان ده مش من حقنا هي دي مش دليل على الامانه بتاعتنا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين راحوا بقى الناس اللي موجودين مع سيدنا يوسف قالوا ايه قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين مش انتوا بتقولوا احنا بقى ما سرقناش وما خدناش حاجه طيب خايفين من ايه ما تيجوا نحكم الشرع في الموضوع دوت جزاء ايه اللي ممكن تستحقوه لو كنتوا بتكذبوا علينا وكان معاكم صواع الملك طبعا هم بيتكلموا بثقه لانه عارفين ان هم ما سرقوش قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين خد بالك اخويا وحبيبي هو في شريعتين الشريعه الاولانيه شريعه سيدنا يعقوب في شريعه سيدنا يعقوب اللي كان بيسرق خد بالك بقى بياخدوه عبد عندهم يعني لو حضرت لو واحد مثلا بلاش حضرتك لو واحد مثلا سرقني في شريعه سيدنا يعقوب لو واحد سرقني وانا اكتشفت الحاجه اللي اتسرقت مني عنده اخده ويبقى عبد عندي ده الجزاء بتاعه ده في شريعه مين ركز معايا في الحته الجميله دي ان شاء الله هتسمع حاجه عجيبه في شريعه سيدنا يعقوب كان اللي يسرق يتاخد عبد يبقى عبد عند اللي سرقه حلو كده طيب وفي شريعة ملك مصر قال لك لا حاجة تانية اللي يسرق يدفع تمن اللي سرقه مرتين ويتضرب نعيد الكلام تاني كان في شريعتين شريعة أهل مصر وملك مصر وشريعة سيدنا يعقوب عليه السلام شريعة ملك مصر اللي هم دلوقتي هم دلوقتي قاعدين في مصر عند سيدنا يوسف عليه السلام شريعة ملك مصر اللي يسرق يدفع ثمن اللي سرقه وهم سرقوا صواع الملك مثلا صواع الملك ده ده ذهب ومرصع بالياقوت والالماظ وكده يعني ثمنه كام مثلا مثلا ثمنه آه، 100000 جنيه مث- مثلا بل- بلغه العصر يعني يبقى ندفع 200000 جنيه ونتضرب يعني مش 200000 جنيه وبس لا ونتضرب طب في شريعه يعقوب لا لو اتظبط الصواع عندنا الحاجه اللي احنا سرقناها يبقى اللي انا سرقت منه ياخدني عبد عنده طب سيدنا يوسف خد بالك عايز يحتفظ ببنيامين عايز يخليه عنده يعمل ايه فراح عايز يحتال حيلة معينة كده جميلة برضو واخد بالك بحيث ان هم نفسهم اللي يقولوا له نحكم شريعة يعقوب طب يمشيها ازاي عمل حيلة حلوة قوي قال لهم طب فما جزاؤه ان كنتم إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه آه، جزاؤه في شريعتنا احنا في شريعه سيدنا يعقوب ابينا تمام اللي يسرق حاجه يتاخد عبد خلاص انتوا حكمتوا على كده طب ايه رايكم بقى احكموا انتوا على نفسكم بشرع يعقوب خدت بالك مشاها ازاي سيدنا يوسف طبعا قمه في الذكاء عليه الص- عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم ايه اللي حصل يا جماعه بدأ بقى سيدنا يوسف يدور بقى على الصواعب فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه قمة في الذكاء الذي لا يخطر على قلب بشر أصل هو لو كان بدأ بالوعاء بتاع بنيامين الموضوع مكشوف خلاص اتكشفت والدنيا كلها اتكشفت وخلاص يعني دي حيله وتر- واتعملت وايه وخلاص وبعدين انت كنت مصر المره اللي فاتت ان انت تجيبه لنا ان احنا نجيبه معانا فاكيد انت كنت عايزه عشان تاخده عندك واخد بالك المساله عامله ازاي؟ لا ما رضيش يعمل كده بدأ يفتش في أوعية إخواته العشرة واحد واحد واحد واحد يفتش وعمال بيفتش وما يلاقيش يوم آه، استغفر الله ويوم واخد في الثاني الثالث الرابع العاشر وجه عند الس... عند ال- الرحل بتاع بنيامين اللي هو فيه بقى الصواع بتاع الملك قال لا لا طبعا ده شكله صغير ف يعني ما او او يعني ده اصغر واحد فيكم ومش معقول يكون هو اللي سرق راح اخوات يوسف نفسهم قالوا له نقسم بالله زي ما فتشت عندنا لازم تفتش عند اخونا انت لان هم طبعا واثقين تماما ان لا يمكن لا هم ولا اخوهم يسرقوا فقال لهم خلاص انا ما- قالوا له والله لا تبحث لازم تبحث فاول ما فتح خد بالك بقى فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخر... ثم تفيد التعقيب مع التراخي هو سكت ومش عايز يكمل واخد بالك عشان الموضوع يعني برضه يبقى ايه يبقى محبوك كويس جدا فقالوا لا لا لازم تكمل ثم استخرجها من وعاء اخيه يا خبر ابيض طبعا هم لما شافوا الوضع قعدوا بقى يعني سبحان الله قعدوا يلوموا بقى بنيامين يقولوا له فضحتنا وسودت وجوهنا وعملت فينا هنرجع نقول ايه لابوك نقول له سرقت نقول له اتخذت عبد عشان سرقت طب نقول له ايه ده احنا ادينا له العهود والمواثيق واقسمنا له بالله ان احنا لازم نرجعك ونحافظ عليك ماذا نصنع طبعا كانت ورطه كبيره جدا جدا وقعوا فيها يتصرفوا ازاي شوف المولى عز وجل ماذا يعلق على هذه الحادثة يقول كذلك كدنا ليوسف الله كذلك كدنا ليوسف يعني دبرنا وصنعنا ليوسف وألهمناه الحيلة الجميلة حتى يستبقي أخاه بنيامين عنده ان ربنا اللي ألهم سيدنا يوسف بالحيلة الجميلة دي كلها علشان يعملها وعلشان تكون وسيلة لأنه يستبقي ويخلي عنده أخوه بنيامين كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما هو أصل كانت المشكلة أنه لو خد أخوه على حكم الملك ملك مصر يعني كان هيتضرب ويدفع ثمن الصوع مرتين ويروح ما كانش هيحافظ عليه يخليه عنده ما كانش هيحتفظ بيه انما على شرع سيدنا يعقوب لا ده هو هيتاخد عبد خد بالك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء الله عز وجل يرفع درجات أهل العلم ومن بين هؤلاء بل وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه السلام نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم راح اخواته العشره راحوا رازعينه حته كلمه يعني ما كانش سيدنا يوسف يتوقعها ابدا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل لو كان بنيامين حرامي ما هو برضه كان ليه اخ برضه حرامي كان اسمه يوسف هم مش عارفين اللي قدامهم ده مين هو يوسف اخوهم ان زي ما قلت لك هم ما يخطرش على بالهم ابدا هم متخيلين اخوهم يوسف ده ايه ده مات خلاص او على الاقل زمانه الان مرمي في اي بلد من البلدان مش لاقي ياكل انما اخونا يوسف هو عزيز مصر ده مستحيل فراحوا قايلين ايه يعني احنا اسفين والله هو اصله اصل هو طالع حرام زي اخوه يعني تاخد بالك عايزين يبرروا الموضوع علشان برضه يداروا كسفتهم يعني قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل هو ايه حكايه فقد سرق اخ له من قبل هقول لحضرتك كان حصل قصه عجيبه جدا زي ما قلت لك في شرع سيدنا يعقوب ان لو حد سرق حد والراجل ده اكتشف فبيتاخد اللي سرق بيتاخد ويصبح عبد عند ايه عند المسروق طيب فعمة سيدنا يوسف كانت بتحب يوسف جدا جدا جدا وهو صغير وكان نفسها تحتفظ بيه عندها في بيتها ويعيش معاها فراحت دساله حاجة كده بيقال يعني دي رواية ما فيش عليها دليل ما جاش عليها دليل لكن بيقال من ضمن ايه التفاسير يعني فدست له حاجة في المتاع في اللبس بتاعه ف- وقعدت تقول اتسرق مني كذا اتسرق مني كذا لحد ما داره في الاخر لقوا عند يوسف فراحت واخداه ايه عندها عشان يعيش عندها في بيتها يقال هذا فعشان كده هم قالوا ايه قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني هو إن كان سرق فهو سرق عشان طلع لاخوه هم الاثنين اخوات من ام ومن اب واحده فاكيد الاثنين شاربين مع بعض ايه السرقه قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل لو انت مكان يوسف عليه السلام تعمل ايه بقى تقول بقى احنا حراميه يا اللي عملته فيا وسويته ورميتوني في البير و... طب اذا كنت احنا حراميه يبقى انتوا قتالين قتله انت واخد بالك يعني ايه كان ايه الجواب يبقى بالمنظر ده فبقى احنا يعني ورغم ذلك سكت يوسف عليه السلام ولم ينتقم لنفسه وده كان خلق الانبياء يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه أبدا وكان لا يغضب لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل خد بالك بقى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم الكلمة في سره ايه الكلمة اللي قالها في سره ربنا بيوضحها في الجملة اللي بعدها على طول قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون الله عايز أقف عند المشهد دوت وبكرة يعني احنا لسه قدامنا يعني 8 دقايق ونص لكن بكرة عايزين نبدأ في المشاهد الثانية ونشوف ايه اللي حصل بالمشاهد الثانية لكن عايز ناخد شوية دروس كده وعبر في الحتة ديت لأن الموضوع يعني بصراحة موضوع خطير جدا جدا وجميل ومؤثر جدا يوسف عليه السلام بعد اللي عمله ده كله عشان يخلي أخوه معاه وعلشان يأنس بيه يا ترى ما صعبش عليه إن أبوه هيتحرم من بنيامين زي ما قلت لك أخويا وحبيبي هو كان هيبقى درس قاسي شويتين كمان على سيدنا يعقوب لكن بعدها كانت هتبقى الدنيا جميله قوي وده اللي كان راسم عليه سيدنا يوسف هو ابويا هيتعب شويه وهيحزن شويه لكن في اسرع وقت بالبلدي كده في السفريه اللي جايه على طول مباشره هكون صفيت حساباتي مع اخواتي ويكونوا خدوا درس جيد وفهموا ان المكائد اللي عملوها دي كلها جت على دماغهم هم وان هم اللي ظلموا اخواتهم هم اللي عملوا في نفسهم كده ونتصفى مع بعض ونتصالح ويبقى أول لقاء بيني وبين أبويا وإخواتي يبقى أجمل لقاء في الدنيا كلها ويبقى أسعد لحظة نقضيها مع بعض ودي كانت نية يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام بذل كتير قوي وضحى كتير قوي وتعب كتير قوي وصبر كتير قوي وسامح كتير قوي وعفى كتير قوي ويعني بنقعد نفكر كده طب هل في ممكن حد في الدنيا استحمل اللي استحمله يوسف عليه السلام يا ترى يعني احنا عمالين نتكلم بقالنا النهارده 24 يوم في قصه سيدنا يوسف يا ترى حسيت ان انت فعلا اتعلمت حاجات كتير من سوره يوسف انا على نفسي اتعلمت كتير جدا والله يعني زي ما قلت لكم والله يعني يعني بعض الناس كانوا متخيلين ان قصه يوسف هيتقال فيها ايه شهر كامل في ايه في القصه اتقال ده هي كلها على بعضها تتحكي في خمس دقائق او في 10 دقائق بالكتير والله فيها الكتير وكتير يا حبايبي والله العظيم لو قعدنا نستطرد الدروس والعظات والعبر والحاجات والحكم الموجودة في سيرة يوسف والله العظيم مش هنحتاج شهر مش هقول لك بدون مبالغة والله العظيم نحتاج سنة عشان نقعد نتكلم عن سيرة يوسف عشان كده محتاجين نراجع حساباتنا ونشوف أخبارنا إيه مع أهالينا أخبارنا إيه مع أنفسنا أخبارنا إيه مع أخواتنا وأبائنا وأمهاتنا يا ترى فعلا بنحبهم وبنحرص على إسعادهم ولا بنجيب لهم الشقاء والتعاسة والمشاكل وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نضايقهم ونأذيهم يا جماعة في ناس كتيرة النهاردة بكل أسف في زماننا ده وسامحوني في الكلمة والله في ناس كتيرة عايشة لنفسها بس ده بيبقى الأب الأب عايش في البيت وبيضحي بكل حاجة ومن شغلانة لشغلانة وعمال بيموت في نفسه عشان يأكل ولاده والابن مش حاسس بيه ولا البنت حاسة بيه بل كلهم ممكن يكونوا كمان عياذا بالله يكونوا كمان بيستعروا من الأب لأن الأب اللي بيديلهم اللقمة عشان ياكلوها بيحرم نفسه منها مش قادر يجيب لنفسه لقمة هدمة جميلة يلبسها ويتفاخر بيها أمام الناس وبيفضل إن الهدمة دي يلبسها ولاده بنته أو ابنه والابن أو الابن أو البنت مش مقدرين اللي عمله الأب بكل أسف ومش مقدرين التضحيات اللي بيضحيها وبيستعروا منه والواحد منهم ممكن يكون بيتكسف يقول لأصحابه إن ده أبويا وبيتكسف إن يقول دي أمي وبيتكسف يقول ده أخويا ودي أختي أخويا وحبيبي يعني سورة يوسف تحسسك بلم شمل الأسرة تحسسك بجو العيلة تحسسك بالحب تحسسك بالحنان تحسسك قد ايه ان يوسف عليه السلام اتحرم من الجو ده فانت لازم تحرص ان انت ما تحرمش اولادك من الجو ده وما تحرمش اخواتك من الجو ده وما تحرمش امك وابوك من الجو ده ان انت بقدر الامكان تلم العيله تلم العيله العائلات اللي اتشتتت واتشرذمت وكل واحد راح في ناحيه واللي اتجوز ونسي ابوه وامه واللي اتجوزت ونسيت ابوها وامها واللي نسي اولاده وراح يتجوز على مراته ونسيها يعني سبحان الله مقاسي ومشاكل بنسمعها كل يوم سورة يوسف بتعلمنا ان احنا ازاي نوحد الشمل ازاي نحب بعض ازاي نعز بعض ازاي نكون عيلة واحدة ازاي ما ننساش بعض ابدا يوسف عليه السلام لما خد بنيامين خد بنيامين علشان يعني يعوضه عن حنان اخوه اللي سابه بقاله 40 سنة 40 سنة ونفسه يعوض اخوه الحنان والحب والدفء اللي اتحرم منه خصوصا ان بنيامين كان عايش هناك مع سيدنا يعقوب وقاعد لوحده اخواته العشره لما بيخرجوا بيخرجوا لوحدهم ويسيبوا بنيامين لما بيتفسحوا بيسيبوا بنيامين لما بيعملوا اي حاجه بيسيبوا بنيامين لان ابوه كان ملتصق بيه وحبه قوي لانه كان الذكرى الوحيده اللي بتفكره بيوسف عليه السلام فعشان كده كان عايش في وحده عجيبه فلما لقى يوسف كانت فرحه الدنيا كلها ملت قلبه قاعد مع يوسف لحد ما يوسف عليه السلام دبر الحيلة الجميلة التانية علشان يلم شمل العيلة ايه هي الحيلة اللي جاية ديت هنعرفها بكرة ان شاء الله وهنتعايش معها بقلوبنا بس نتواعد من النهاردة النهاردة الحلقة رقم 24 يعني الليلة دي ليلة 25 ليلة وترية ربما تكون ليلة القدر يا جماعة يا ريت ندعي لبعض ادعي لكم وتدعوا لي وندعي لبعض كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يألف قلوب المسلمين على بعض ويحببنا في بعض ويجمعنا جميعا على الطاعة في الدنيا ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وإن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لإخواننا وحبايبنا في فلسطين والعراق نسيت في كل في وسط الهموم دي كلها وفي وسط الأحزان دي كلها وفي وسط المواسم اللي احنا عايشينها دي كلها نسيت إخوانك المحاصرين في غزة نسيت إخوانك اللي بيتذبحوا كل يوم في العراق نسيت المآسي والفتن الموجودة في إخو... عند إخواننا في السودان نسيت المآسي اللي موجودة في بلاد المسلمين وفي أقطار المسلمين نسيت إخوانك المرضى وإخوانك الموتى وحبايبنا اليتامى اللي حرموا من كلمة أب ومن كلمة أم نسيت كل دوت محتاجين نلم شمل الأسرة الأسرة المسلمة الكبيرة محتاجين نشم نلم شمل الأسر المسلمة والدول المسلمة كلها ونقول لهم كلنا أبناء آدم وحواء كلنا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلنا محتاجين إن احنا مرة تانية نرجع خير أمة أخرجت للناس محتاجين نمد لبعض الإيد والله يا جماعة لو إن أغنياء المسلمين أخرجوا زكاة مالهم ما وجدنا مسلما فقيرا بيحزنني قوي في موسم زي موسم رمضان أو موسم زي موسم عيد الفطر أو الأضحى يحزنني جدا ألاقي, ألاقي مسلم فقير واقف يشحت أو مسلم فقير بيقول أنا محتاج ليه ما نكفيش الناس ديت مؤونة السؤال ليه ما نروحش لحد بيوتهم ونتعرف عليهم والفقراء واليتامى والارامل والمساكين دول ليهم دوله يوم القيامه يا جماعه لو ربنا اذن لهم بدخول الجنه وكانوا من اهل الطاعه مولى عز وجل كلهم ارجعوا الى ارض المحشر فمن وجدتموه فيه قد اطعمكم طعم في طعمه او سقاكم في شرب او كساكم في كسوه فخذوا بيديه وادخلوه الجنه حبيبي واخويا في الله اوعى تنسى اليتامى والارامل اوعى تنسى اخوانك في غزه اوعى تنسى اخوانك في العراق اوعى تنساهم حاول تقدم الخير وحاول توصلهم الخير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه صدق حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما يقول ثلاث أقسم عليهن وكان أول حاجة من الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة الله وشوف لما ربنا يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما تخافش والله والله العظيم عمري الفلوس ما هتنقص واحد بيسألني بيقول لي طب ما أنا لما هقعد أدفع زكاة المال ما الفلوس هتقل قلت له ده بيتهيألك الفلوس هتقل بس في العدد لكن هتزيد في البركة وربنا هيكرمك ويبارك لك في فلوسك وفي ولادك وما حدش عارف صنائع المعروف تقي مصارع السوء يمكن تدفع قرش ويكون في بلاء نازل عليك البلاء ده يكلفك مئة ألف قرش ويعني ربنا صرف عنك البلاء بصنائع المعروف يعني الحقيقة الوقت الجميل معاكم بيمضي بسرعة لقائنا بكرة مع الحلقة رقم 25 وهنشوف المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل بين يوسف عليه السلام وبين أسرته يا ترى إيه هي المفاجأة اللي هتحصل بكرة خلونا لحد ما نسمع المفاجأة بكرة إن شاء الله أترككم على خير أترككم في رعاية الله أترككم وأنا يعني وأنتم من أحب الناس إلى قلبي جزاكم الله عني خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته